هنا مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله احنا اتفقنا ان احيانا كده عايز انقي واحد منكم واقول له عايش مع ايه اليومين دول يا عم السمك فين ابو الفتوح النهارده طيب الناس دول كلهم خدوا كتب يا عم ابو الفتوح اللي ما خدوش طب الحمد لله خدتوا كتب الاذكار وريني كتاب كده من كتب الاذكار آه ما شاء الله كله معاهم الكتاب ده يعني ان شاء الله يكون رفيقك ورفيق اسرتك زوجتك وولادك يكون دايما معاكم آه شوف المفتاح مع فؤاد نديله خلاص صلى على الرسول صلي احنا دايما الشيطان عايز يشغلنا واحنا عايزين ننشغل منه اه في صفحة 61 افتح كده في صفحة 61 أذكار الربانيين اه أذكار القوة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عايزك اه الناس اللي قاموا راحوا فين دول راحوا ياخدوا كتاب ماشي اديله اديله ادي اللي ما خدش ياخد اديهم اللي ما خدش ياخد كل دول ما خدوش امال اديت مين يا حاج عمرو انت طب خليكم قاعدين طيب انا اجيب لكم النحياري تعال تعال خليكم خليكم خد اتحرك روح هناك اديهم خليكم خليكم روح النحياري كده ادي اللي هنا خلاص يا عم الحاج عمرو وتقول لي اديت الناس كلها امال ايه صفحة 61 أذكار القوة بنقول الأذكار القوة دي أنا آثرت إن أنا أراها لأن للأسف المفروض إن الكتاب ده كان متشكل فجالكم الحتة دي مش متشكلة فعايزك تمسك اللي معاه قلم يشكل ورايا و وعايزين كلنا هنقوله مع بعض بس مش مش مش صوت عالي يعني انا عايزك تنطق واحنا قلنا السنه في الاذكار دي يا جماعه انك لازم تنطق ما ينفعش انك انت تقولها وبقك مقفول لازم يخرج من بقك صوت عشان قال قال يبقى لا مقول القول انك تقول لازم تقول قال فتقول يعني يطلع من بقك صوت ان الحنجره يطلع منها صوت ويخرج من شفايفك بتحريك الشفتين واللسان لازم نقول فهنقول مع بعض بس م- مش صوت عالي باقل صوت عندك يعني ال ال ال الهمهمه دي بنقول اذكار القوه ليه بالذات لان كتير مننا بيشتكي مفيش وقت آه، الاذكار دي انا باجي انام بحط دماغي على السرير بوم في لحظة أخ راح في النوم أذكار القوة دي عشان تتقوى على طاعة الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أول حاجة ستنا السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت سيدنا النبي صلى عليه وقلنا ان سيدنا النبي صلى عليه كان بيحب السيدة فاطمة حبا جما وكانت السيدة فاطمة رضي الله عنها أشبه الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا يعني كانت لا تخطئ زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كانت لا تخطئ مشيتها مشية أبيها لما تشوفها ماشية من بعيد تقول سيدنا النبي ماشي تمشي زيه بالظبط صلى الله عليه وسلم فإحنا بنحب السيدة فاطمة أكتر من الشيعة طبعا أكتر من الدنيا كلها إحنا بنحبها رضي الله عنها بنت سيدنا النبي قطعة منه فلذلك اللي يقول لك ان سيدنا ابو بكر ظلمها خد ميراثها يبقى كذاب وقليل الادب ان اللي يقول لك انه خد ميراثها نقول ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان صاحب سيدنا النبي وحبيبه ولازم نتعلم يا جماعه ان احنا لو انت كنت مكان سيدنا ابو بكر تظلم بنت النبي ردوا عليا وسيدنا ابو بكر خير مني ومنك لا يمكن يظلم بنت النبي صح ولا لا بنت حبيبي ده هي لو لو قالت له اقطع من جتتك واديني يقطع ويديها لذلك لما ما ادهاش اللي هم بيقولوا عليه ميراث لان سيدنا النبي قال ما تركناه صدقه نحن لا نورث ما تركناه صدقه فما حرمناهاش حقها لا ده هو آثر سيدنا النبي عليها ليه ده شرع ده دين فلذلك بقول يا جماعة ما تخليش الشيعة دول شوية الكلام التهريجي اللي بيلعبوا بيهم على الناس يلعبوا عليك ولا يضحكوا عليك كل الناس خايفين ومرعوبين هيعملوا ويسووا مش هيقدروا يعملوا حاجة إن شاء الله واحنا يعني بوجه رسالة صريحة ان لن نسمح بأي رحلات سياحية شيعية إلى مصر لاتخاذ القبور مساجد أو لأداء الشركيات في بلادنا لن يكون لن نسمح بهذا مطلقا إن شاء الله بإذن الله تعالى أي حاجة ستأتي من هذا سيتصدى لها وبكل حسب بإذن الله تعالى إن شاء الله لن يكون هذا مطلقا بإذن الله فأبشروا وأنبلوا ما يسركم الشاهد إيه كنا بنقول إن السيدة فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيدنا علي اللي أرسلها السيدة فاطمة كانت زوجة سيدنا علي وسيدنا علي رضي الله عنه كان فقيرا فكانت تستقي الماء بالحبل تطلع من البير حتى أمجلت يدها, يدها حتى أمجلت يدها ال- ال- ايدها بدأ يطلع فيها كله من كتر شد الحبل عشان تطلع المية وتشيل الدلو فقال لها روحي آه، لسيدنا النبي سيدنا النبي جاءه آه، عبيد فروحي يعطيك عبدا يخدمنا يعطيك خادم فجاءته إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأرته يدها وقالت بلغني أنك جاءك أمداد من اليمن فأعطني خادم ديني عبد ولا أمة يخدمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون من الجوع عرفت بقى سيدنا أبو بكر اتعلم ان يؤثر الشرع منين اهو ابوها اهو قال لها ما اقدرش اديكي خدام والناس مش لاقيه تاكل معايا ولا لا عشان كده انا بقول برضو نفس الشيء لا يمكن ان انا اروح اتبرع لمستشفى مش عارف ايه ولا المركز مش عارف ايه يعملوا رخام وتكييف ومكاتب واسيب الناس اللي مش لاقيه تاكل تموت بالجوع انتوا معايا ولا لا مش ممكن ادي مش عارف فلوس يودوها فين ولا تروح فين وجنبيك جارك على بعد خطوات منك ناس فقراء وايتام وارامل وعاطلين عن العمل ومش لاقيين ياكلوا اسيبهم يموتوا من الجوع واروح انا اودي فلوسي مش عارف فين ولا فين ولا فين انتوا فاهميني يبقى لازم انا اتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون من الجوع فغضبت ومست فلما كان من الليل أتاها تقول إيه بقى تقول إيه حنين صلى الله عليه وسلم ما قدرش يخليها تبات وهي زعلانه راح لها بالليل فوجدها هي وعلي رضي الله عنه نائمين فقال ألا تقومان فتصليان نايمين ليه قوموا صلوا فقال سيدنا علي إن نفوسنا بيد الله إن شاء أن يوقظنا أوقظنا فضرب رسول الله صلى عليه برجل نفسه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بطل جدل يا علي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كان سيدنا علي زعلان بقى أنه ما جالوش خدام فقال لعلك غضبت ألا أدلكما على شيء إن فعلتما يكون لكما خيرا من خادم عشان كده قلت لك دي اسمها اذكار الايه قوه هتديك صحه وشيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الكلمه الطيب قال وهذا الذكر مجرب تلاقي واحد بيعمل اعمال تقعد تتعجب ازاي بيقدر يعمل كل ده بالذكر ده انك تقول كل ليله قبل ما تنام وانت رائد قبل ما عينك تروح في النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 بس المية دول ونام دول يدوك صحة هتلاقي نفسك بتعرق بالليل صحة هيدوك صحة اللي أنا عايز أقرأ بقى الذكر اللي ده اللي أنا نقله من ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية اللي كانوا بيحصنوا بيه نفسهم بيقول إيه قول معايا تحصنت بالله من غير صوت عالي من غير صوت عالي تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء رب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما تفوتش كل ليلة غير ما تقرأ الكتاب ده مرة أو على الأقل أذكار الصباح والمساء وأذكار المطلقة دي مرتين مرة الصبح ومرة بالليل ثم نأتي إلى درس الليلة وما زلنا مع البركة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من جر جديد مخمر جرة جديدة مخمرة مخمرة يعني ايه يعني لابسة خمار يعني ايه يعني متغطية ب- ب- بقماش علشان القماش ده بنرش عليه مية يتلج فيخليها ساقعة تتلج الوضوء من جر جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر جر جديد مقفول مسدود محدش لمسه ولا من المطاهر اللي هي واسعة الناس كلها بتاخد منها بإيديها قال لا بل من المطاهر إن دين الله يسر الحنيفية السمحة فنقول يا جماعة إن الطهارة دي آه فين الشيء فين المية ال- كنت بقول ان الطهارة احساس معنى انك تحس من جواك انك انسان نظيف او تحس انك مش نظيف احساس ده معنى معنى معنى غير مرتبط بنظافة ثياب ولا مش عارف ايه ولا الحاجات دي لا لا لا لا ده معنى داخلي عشان كده ربنا قال انما المشركون نجس حتى المشركين دول لو كانوا نضاف جدا وحريصين على ال ال التطهير اللي هو بيقولوا عليه التعقيم لكل حاجة تبقى نظيفة جدا ومعقمة جدا و و آه، في واحد خيبان كده راح إيران وانبهر إن الناس هناك ما لهمش كروش يا سيدي هو ده اللي عجبك يعني شيء عجيب المهم يعني أقصد إيه إن بعض ال ال الناس بينبهر بالنظافة دي وربنا يقول لنا يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ها؟ ومطهرك من الذين كفروا يبقى الكفار دول مش أطهار مهما كانوا نضاف عشان كده بقول إن الطهارة شيء آخر غير مسألة إنك أنت تتوضى وتغتسل غيرها لكن دي منها دي من الطهارة وليست كل الطهارة عشان كده كان الصحابة آآ آآ يعني مش عايز أقول متساهلين وإنما عايز أقولها للناس اللي أصابهم وسوسة في موضوع الطهارة سيدنا النبي صلى عليه توضأ مما زادت مشركة صح ولا لا يعني لما الحديث المشهور أنهم فقدوا الماء فأرسل فرأى امرأة على مزادتين فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من المزادتين هو والصحابة ثم قال اعلمي أن لم نرزقك من مائك شيئا ولكن الذي رزقنا هو الله فرجعت بالمزادتين زي ما هم فآمنت وأسلمت وهي واقفة الشاهد إيه في الموضوع إن الرسول توضأ من مزادة مشركة المشركة دي عبت المية بإيديها واحنا مش عارفين ايديها شكلها ايه اصلا فالقضيه هنا ايه ان عمر توضا من من من من مزاده مشرك من مزاده نصرانيه اللي الى اخره ان القضيه اللي هي الرسول قال عليها هنا بقى ان دين الله يسر الحنيفيه الايه سمحه في سماحه مفيش آه، تعقيد هو ده معنى السماحه بدون عقد بعض الناس دي مشكل مشكلته الشخصية عقد نفسية فيه انه بيعقد مسألة الوضوء وانا غسلت ايدي ولا ما غسلتهاش ويرجع يغسل تاني وانا كده ممكن يكون في ضوافري لا عايز اقص ضوافري الاول وبعدين اتوضا لا كان السلف يقول ايه كنت استر شيخي حين يتوضا لئلا يقال لا يحسن الوضوء هي مش بكتر الميه مش عارف انا قلت المره اللي فاتت ولا ما قلتش حط حله تحت الحنفيه كده وشوف انت بتتوضى بميه قد ايه حطيتها زعلت من نفسك آه ميه كتير جدا انا عايزك تتوضى فقط اه لكن معلش هيبقى يجي لكم كتاب انتوا خدتوا النهارده كتاب ولا لسه ما خدتوش؟ وحد يقول ما خدتش امين يا رب طب مش هتتبرعوا للجامع بقى ولا ايه طيب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، كنت بقول ايه ان شاء الله يجي لكم كتاب بقى التربيه منهج التربيه في المدرسه الربانيه وفي التربيه بالطهاره اللي هو فيه ايه انك انت وانت بتتوضا المعنى الاهم انك وانت بتغسل ايديك كده وتشوف الميه اللي بتخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا توضا فغسل يديه خرت كل معصيه بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت اظفاره بص للميه واستشعر ان ذنوبك خرت وفكر يا ترى المية اللي مختلطة بذنوب دي تبقى شكلها ايه تبقى عاملة ايه تذكر أن الحجر نزل من الجنة الحجر الأسود أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم الذنوب عملت ايه في الحجر سودت الحجر فما بالك بالميه وانت بتتمضمض خرت كل خطيئه من فمه حتى تخرج من بين اسنانه وانت بتغسل وشك حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا مسح رأسه حتى تخرج من أذنيه استدل بها على أن الأذنين من الرأس هو ده اللي بقول لك في الوضوء اتفرج على المعاني تدبر المعاني مش كده وكده وكده وقول ده بيقولوا انه كان الشيخ ما بيحسنش الوضوء لا لا لا لا لا مش كده المقصود بيها انه ما كانش بيستهلك ميه كتير يا دوبك الميه اللي على قدر الاسباغ الاسباغ انك انت تغسل ذراعك لما تشرع في العضد انك انت تغسل وجهك لما توصل لمنبت الشعر وأسفل الذقن وما تنساش ما بين شحمتي الأذنين البياض الذي بين العذار والأذن الحتة دي تتغسل دي من الوجه انت بتنساها يا ابو لحية ف الحنيفية السمحة بدون تعقيد اما بالفتوح خلي عندك شوية كتب كل اللي يدخل اديله كتاب جزاك الله خير الراجل ابو بدله اللي جاي متاخر ده قول له بطل تتاخر تاني واديله كتاب طب احنا دلوقتي انا كنت عايز استشيركم نعمل الدرس المغرب اذا كنا عاملين درس العشاء وناس جايه لنا الساعه 9 وربع اعمل ايه طب دلوقتي انا يعني نخليها المغرب ما لو عملته المغرب مش هتيجي خلينا زي ما احنا كده هم قالوا البلد دي ما ينفعش فيها ديمقراطية هي ديكتاتورية يا احنا مستمرين زي ما احنا ان شاء الله و الناس اللي بتسافر بتروح متأخر و... والطرق مقطوعة وبيطلعوا عليهم ياخدوا فلوسهم انت ما حسكش حاجة صلى على الرسول صلي أو إن شاء الله لما ننقل لمسجد الربانية قريبا بإذن الله اللي عايز يبات هيبات هناك هيلاقي مبيت وعشاء بإذن الله تعالى إن دين الله يسر الحنيفية السمحة الحنيفية قلنا الميل إلى الله والسمحة إن بدون تعقيد سهلة بسيطة آه وانا بقول دايما لما اقول الدين يسر كتير من الناس لما نقول النقاب فرض والتسمية عند الوضوء واجبة وتقصير الثوب فرض اللي جلابيته طويلة او بنطلونه تحت بز رجله آثم بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل الصلاة من رجل مسبل يقول طب انت كده متشدد بتاع لا لا لا لا ما بتشددش التمسك بالدين مش تشدد التمسك بالحق هو ده اليسر عشان كده بقول الدين يسر مش محتاج ان انت تيسره على مزاجك وانا بقول ان بعض الدعاة تخصص في موضوع ايه التسهيل انا انا ما بسميش بقى تيسير لان الدين يسر لكن اسهال الاستسهال تسهيل كل حاجة لموافقة أهواء الناس يقول لك المسألة فيها قولين فرض ومش فرض ما تقول باللي مش فرض يا أخي والرسول كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما قل له كمل ما لم يكن إثما إزاي اختار الأيسر وهو إثم معرفش لو في أمرين الاثنين مستوي الطرفين اختار الأيسر لكن لو الثاني اسم اختار الاسم اختار أيسرهما ما لم يكن إيه ما لم يكن إثما فلذلك الحنيفية الميل إلى الله السمحة بتيسير وعدم تعقيد قال ابن عمر وزي ما قلنا ابن عمر كان يتحرى السنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر قلنا المطاهر دي الإناء الواسع الضخم ده اللي احنا بنقول عليه إجانة اللي احنا بنقول عليه لقانة عندنا في الفلاحين ما اعرفش انتوا بتسموها ايه كل بلد بتسميها اسم اللقانة دي اللي هي مجور المجور الكبير الضخم ده كان يبعث الى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه المية اللي الناس بت- بتتوضى منها وتشرب منها وتغرف منها بايديها يبقى تجيب منها يرجو بركة أيدي المسلمين ده سيدنا النبي وعشان كده سميناه حديث البركة وبدأنا نتكلم من المرة اللي فاتت عن موضوع البركة وقلنا أن البركة قد تكون في الأشخاص زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي مبارك وسيدنا عيسى واجعلني مباركا أينما كنت وسيدنا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك مش على كل الأمم على أمم ممن معك أمم مخصوصة وقال رسول الله أنا شايف الناس اللي الناحية دي ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البركة مع أكابركم يقول لك ده راجل بركة صح الناس الكبار في السن دول فيهم بركة أمك الست الكبيرة المقعدة اللي انت بتقول دي خرفت خلاص ربنا يكرمها بقى قد تكون هي دي بركة حياتك أبوك الراجل الكبير اللي أنت بتقول ده معقدني مش عارف اتلفت منه من- ممكن يكون هو ده بركة حياتك ممكن الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فين يد الطاعية يا أيوة أنت اغصى عليك وبعدت النهاردة كده البركة مع أكابركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم الشايب الشايب في الإسلام ده الشايب المسلم من إجلال الله تعالى إكرامه ف آه، دي أصول في الإسلام البركة مع أكابركم مع الأكابر الناس الكبار في السن دول ما تستهنش بيهم لأن الله جل جلاله أخفى البركة في أوليائه وأخفى أولياءه في عباده لكي لا يحتقر أحد بقول للشباب النهاردة في درس العصر قربوا من بعض المسوا بعض تماسوا تراحموا لما تلمسوا بعض كده تنزل الرحمة انت ما تعرفش مين في وسطنا دلوقتي اللي فيه بركة اللي نالته بركة الله ندعي يا رب اغفر لهذا الجمع يا رب لعل واحد فيه بركة بقى يقول آمين ربنا يغفر للناس دي كلها وتتاخد انت في الرجلين هم القوم لا يشقى بهم جليسه فانت ما تعرفش مين اللي قاعد فينا رجل صالح واحد واحنا بندعي يا رب اعف عنا في هذه الليلة يا رب قال امين قلتوا امين قولوا امين اللي جنبكم يا ما قالش امين اصغدوا وقول امين آه، الاطفال يقولوا امين والكبار يقولوا امين اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين وكتبت لنا حسن الخاتمه والجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الى المطاهر ال- البتاعه الكبيره دي الم- المجور الكبير ده يجيب منه ميه يشربها يلتمس بركه ايدي المسلمين وهو سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو نفسه بركه كان يرسل اليه الماء يضع فيه يده ليداوى به هو نفسه صلي عليه صلى الله عليه وسلم فيه بركة أمال ليه بيبعت يجيب بركة من بره وهو نفسه بركة قال لك إيه لا يستغنى عن بركة من بركات الله مش قلت لك إن الصالح الرجل الصالح ما يقولش عن نفسه أنا صالح الراجل اللي من عباد الله الصالحين لو ظن في نفسه ان هو من عباد الله الصالحين يبقى ده عجب يبقى ده غرور يسقط من عين الله فلذلك بيلتمس اي بركه سيدنا ايوب والحديث متفق عليه ولا في البخاري في البخاري على الاقل اغتسل ايوب ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اغتسل ايوب عريانا فنثر الله عليه جرادا من ذهب فصار يجمعه في كمه فقال الله له يا ايوب الم اغنك عن هذا قال يا رب لا غنى لي عن بركتك اي حاجه تيجي منك أحبها ما استغناش عنها لا غنى لي عن بركتك هي دي أن الصالح مهما كان صالحا لا يستغني عن بركة واحدة من بركات الله وهو لا يدري أين كانت البركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت اللقمة من أحدكم فلينفخها وفي رواية فليمط عنها الأذى وليأكلها فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة أنت قاعد تاكل النهاردة كنت قاعد تاكل بطيخ صح؟ عارفك أنا ووقعت حتة رحت شايلها رميها في الزبالة احتمال تكون الحتة دي هي اللي فيها البركة والشيطان عشان انت ما تاخدش البركة راح موقعها من ايدك ورميتها في الزبالة خدها هو اي حاجة تقع منك او من ايدك او من ولادك التقطها انفخها لو فيها فيها تراب اقطع الحتة اللي فيها تراب بالسكينة وكلها وكل الباقي وبعدين مش يمكن ترابها ده هو البركة الله مش سيدنا النبي صلى عليه كان إذا عاد مريضا بصق في يده ثم وضعها في الأرض ومسح بها المريض وقال بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا طب ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كان اذا عاد مريضا بل اصبعه بريقه ثم وضعه في الارض وقال بريقه بعضنا وتربه ارضنا يشفى مريضنا باذن ربنا فلذلك يا جماعه القضيه النهارده انك انت لازم تفهم قضية البركة أنك لا تدري أين البركة البركة هنا ولا في الحتة اللي جنبك إن الإنسان الطاهر يلتمس مساقط الرحمة ومنازل البركات في أماكن كده تحس إنها مساقط الرح- الرحمة بتنزل هنا في الحتة دي منازل البركات البركة بتنزل أيوة هو يتحرى هذه الأماكن الطاهر يدله عليها قلبه بأدلة الشرع عشان ما واحد ما, يقو- ما فيش واحد يقول لك ده عند السيدة زينب قول يا عم ما فيش هنا السيدة زينب السيدة زينب رضي الله عنها ما جاتش مصر ولا عمرها شافت مصر ولا عمرها نزلت مصر امال ايه اللي موجود هنا ده واقف والاخر يقول لك مراقد ال البيت والاعتاب المقدسه اوعى اوعى حد يهوب ناحيه هنا آه، مساقط الرحمه بالادله هقول لك دلوقتي البركه في الاماكن الكعبه يبقى مساقط الرحمه فين؟ الكعبة الحديث اللي شيخنا الشيخ سيد حسين العفاني أكرمه الله حسنه في ال- في آه، كتابه آه، آه، آه، الرياض النضرة في فضائل الحج والعمرة قال إيه إن الله ينزل على الكعبة كل يوم مئة رحمة ستين للطائفين وعشرين لل- للمصلين وعشرين للناظرين القاعد يبص على الكعبة كده عشرين رحمة تنزل فالواحد ما هو عشرين واللي موجودين كم ألف فأنت قاعد تتنطط كده ها- ها ها، عايز ألقط حاجة المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت في مكة من بركة المدينة روح عن- روح المسجد الرسول صلى عليه وروح البقيع وروح أحد زي ما قلت لكم لما رحت أحد المرة اللي فاتت دي وتذكرت حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه اقول لكم حاجه وانا بتعلم معاكم إحنا- احنا بنتعلم مع بعض بس وانا صغير كان غزوه احد وان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم جرح فيها وقتل سبعين من اصحابه كانت وجعاني فكان كل ما تيجي كلمة أحد أعمل إيه؟ أكش كده آه، آه، آه، أحد لحد ما جه الحديث ده آه إنك أنت ما تتشائمش من حاجة ما بقاش أحد علامة هزيمة الله ينور عليك بقى علامة حب هذا أحد جبل يحبنا ها؟ ونحبه وقعدت أتأمل جبل يحبنا الحجارة بتحب آه ممكن الحجارة تحب الحجارة دي أنت ما تعرفش الرخام اللي موجود في القبلة دي جه منين ما تعرفش يمكن قاطعينه من من أي حتة في الدنيا وجه هنا ومعلش في حتة تانية كانت لازقة فيه اتحطت في حتة تانية مش حلوة فده لما جه هنا بقى بيحب حديث سيدنا أنس مشهور ولا سيدنا عبد الله بن مسعود ولا الاثنين رضي الله عنهما إن قال إيه إن الجبال يناجي بعضها بعضا هل مر بك ال- في حتة تانية مش حلوة فده لما جه هنا بقى بيحب حديث سيدنا أنس مشهور ولا سيدنا عبد الله بن مسعود ولا الاثنين رضي الله عنهما إن قال إيه إن الجبال ينادي بعضها بعضا هل مر بك اليوم ذاكر لله فإن قال نعم رأى له فضلا على الآخر الجبال الصبح ينادي بعضها على بعض الجبل يقول للتاني يا جبل وكل جبل له اسم بيتكلموا مع بعض ايه ده هي الجبال بتتكلم او انت ما درتش اه والله ربنا قال لها قال له يا جبال اوبي معه الجبال بتتكلم انت مفكر وترى الجبال تحسبها جامدة ها؟ وهي تمر تمر مر السحاب صنع الله قل لا اله الا الله يا مسلم صنع الله الذي اتقن كل شيء جل جلال الله فالجبل بيقول للتاني ها حد عدى النهارده يقول له ده في واحد جه سجد عندي حته سجده فيقول له يا بختك يا عم ربنا يرزقنا عقبالنا زيك عشان كده خليك ناصح كل ما تعدي على حته اذكر فيها ربك تشهد لك وتتباهى بيك وتحبك في تفسير فما بكت عليهم السماء ولا الارض فالارض بتبكي عليك لما تموت الحته اللي انت معودها ت- تعبد ربنا عندها تبكي عليك لما تموت تشهد لك يوم القيامه انك ذكرت فيها ربنا الكعبه المدينه المسجد الاقصى اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى اللهم انتقم من اليهود وطهره من اليهود وربنا جل جلاله قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مش فيه لأن المسجد الأقصى جت عليه اوقات اليهود المجرمين اللهم انتقم منهم عملوه مزبله كانوا عاملين القبله اللي موجوده دلوقتي دي كانوا عاملينها مز- مقلب زباله ودلوقتي بيهددوا بكده عشان كده لو حصل انها بقت مقلب زباله تقول ازاي بقى مقلب زباله وربنا بيقول باركنا فيه عشان كده ربنا قال باركنا مش فيه حوله عشان يتحل الإشكال ده عندك إن القضية حوله ولا يزال أفضل طائفة في أمة محمد هم الذين يقاتلون حول المسجد الأقصى اللهم اجعلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب الشام الشام بلاد مباركة أيضا الطور آه جبل الطور ولما قال سبحانه وتعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين زي ما توعدنا ان انا مش عايز اطول عشان انتوا عايزين تروحوا تناموا اسمع بس ما انا مديكوا رشوه النهارده الكتاب طب صلي على الرسول صلي ان الايه دي بتخلي جسمي اشعر شعر راسي يشيل سيدنا موسى ماشي سبحان الملك نفسي بقول لكم قصص الأنبياء مرة لله آه، سيدنا موسى راح اشتغل عن سيدنا شعيب قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج تشتغل لي ثمان سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك بيقولوا أهل التفسير بدون سند لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن قال له اشتغل عندي ثمانية لو قعدت التسعة كل ما تنجبه آه، الإبل وال- والغنم من إناث فهو لك فإن جلست العاشرة فكل ما تنجبه الإبل والغنم من ذكور فهو لك فسيدنا موسى قعد العشر سنين السنة التاسعة كلها جابت إناث والسنة العشرة كلها جابت ذكور فبقى عنده آه قطيع بعد العشر سنين خد القطيع ومشي طب سيدنا موسى ماشي ليه دلوقتي ومراتك في التاسع لا ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى هي القضية مش ان سيدنا موسى طلع لا ده قدر اخرج خرج سبحان الملك مشي جاءها المخاض في الحتة دي يعني انت ما جيتيش احنا فين يبص يمين يبص شمال صحراء اهي والدنيا ليل فوجئ نار من بعيد كده حاجة منورة قال لها طب قال لأهله امكثوا إني آنست نار أنا شايف نار هناك أهي آه لعلي أجد على النار هدى فلما أتاها لم يجد نارا بل وجد نورا ودي هتعلمك انك تبقى ماشي في طريق ربنا ها لم يجد نارا بل وجد نورا ودي هتعلمك انك تبقى ماشي في طريق ربنا ومستسلم ولما ربنا جل جلاله يريك شيء خلي بالك هنا معنا حديث بيقول ايه عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الايات بركه وأنتم تعدونها تخويفا كنا نعد الآيات بركة الآيات يحصل زلزال يحصل كسوف يحصل خسوف يحصل دي ايه بركة بس هي بركة لقوم وعذاب لقوم انتوا بتعدوها تخويف ليه لان الم- المهم هو شاف نار ما خافش راح فلما تجيلك آية اتبعها وقتها واتنس بها وتلقها آية ما تخافش شاهد سيدنا موسى لما جه ربنا ناداه يا موسى إني أنا ربك ويا قلب سيدنا موسى لما في الجو ده ويسمع ربنا بيقول له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك الله اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين الطول اللي نودي من عنده سيدنا موسى دي من الأماكن المباركة البركة في الأزمنة في رمضان شهر بركة وعرفة ووقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة الوقت ده وقت بركة الثلث الأخير من الليل عشان كده سفيان مر بصاحب له فدق بابه في السحر قيل نائم قال سبحان الله هل ينام أحد هذه الساعة في حد بينام في الوقت ده يا دي مصطفى في حد بينام قبل الفجر بساعة قولوا لي ها في حد بينام في حد بينام في الوقت ده ما يقدرش ينام وربه بيقول هل من سائل يجي له نوم ازاي ده هو يسهر الساعة دي وينام أي وقت تاني بس ما يضيعش الفريضة طبعا بس الوقت ده فيه بركة بركة البركة في الأشخاص قلنا بركة في الأماكن البركة في البركة في ال- الأزمنة البركة في الأشياء منها البركة في المطر المطر قال أنس ربنا يهدي أنس وأبوه أنس أنس يعقوب يعني ربنا يهدي أنس والسامعين انتوا ما تقولوش امين غير لما اقول لكم معانا غير لما ادخلكم معانا في السكه يعني اللهم اهدي انسا واباه والسامعين قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال إنه حديث عهد بربه كان يتلقى المطر بوجهه وصدره ويقول حديث عهد بربه لسه مخلوق جديد ربنا أنزله جل جلاله بأمره وإذنه سبحانه وتعالى عشان كده لما يتولد لك مولود اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة اللهم اجبر بخاطر المحرومين وارزقهم ذرية صالحة يا رب العالمين وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اجعلهم صالحين اللهم نجنا وأولادنا وأهلينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما يتولد القيامة وقال الخي في نواصي الخيل بركه آه يبقى عندك فرس آه النخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب به مثلا ل- آه، لشجرة بركته إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وفيه دليل يا محمد يا صلاح على أن كل مسلم فيه بركة ما كل مسلم اللهم اجعلنا مسلمين موحدين كل مسلم فيه بركة ما شوف يا ابني مهما كنت عاصي مهما كنت بعيد مهما كان فيك برضو فيك حتة بركة المطلوب بس ان انت تنميها تلمعها تجليها هي غر... مغمورة في تراب معاصيك وطينية آدميتك شوف انفخها ولمعها كده تظهر بركة الله فيك آه التبرك بقى المشروع التبرك بكل ما ثبت أن فيه بركة أدم ثبت شرعا بالدليل أن شيئا فيه بركة زي زمزم زي القرآن القرآن فيه بركة أوه كتاب أنزلناه إليك مبارك بركة أول كتاب القرآن فيه بركة فالتبرك بالقرآن مشروع عشان كده بقول لك شغل القرآن في بيتكم حتى لو مش هتسمع من باب ايه التبرك شغله في البيت حتى لو محدش بيسمع شغل الكمبيوتر كده ختمة شغالة ليل ونهار وانتوا نايمين وانتوا مش في البيت وانتوا في البيت وانتوا ما بتسمعوش وانتوا بتاكلوا وانتوا بتشربوا وانتوا بتتكلموا بس سيبوا ايه شغال ليل ونهار بركة بركة مما فيه بركة مطلقة اسم الله الله كلمة الله دي فيها ايه فيها بر... ما ذكر على قليل إلا كثره قال الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اسم ربنا بركة الله عشان كده حط ايدك وقول بسم الله تحصل بركة التبرك باسم الله الله وهكذا كل ما فيه بركة التبرك به جائز مشروع التبرك الممنوع نوعين تبرك شركي التبرك الشركي أن تعتقد أن شيئا ينفع ويضر بغير إذن الله انك تقول الحته دي فيها بركه اللي يروحها تحصل له بركه والحته دي ربنا ما قالش عليها و... ولا النبي قال عليها تبرك بقبور الصالحين شرك لا يجوز البدوي والسيده والحسين وال وابو العباس المرسي وابراهيم الدسوقي القبور دي كلها طبعا قال البيت التراب اللي تحت رجليهم على راسنا من فوق نحبهم ونعظمهم ونقدرهم وندعو لهم مش عايز اقول لكم واحد قال لي ايه لما قلت له ندعو لهم دي قال لي انت مين انت عشان تدعي لهم يا ابو مش عارف ايه قال كلمه عيب انت مين انت قلت له سبحان الله ده سيدنا النبي قال ادعوا لي ولا لا قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة ده سيدنا النبي هو سيدنا النبي قال ايه قال ادعوا لي ولما نقول صلى الله عليه اللهم صل عليه يبقى احنا بندعي له فاذا كنا بندعي لسيدنا النبي ما ندعيش لأهل البيت حتى وان كنت انا مذنب فقير حتى اذا كنت عاصي حقير بس بدالهم وهو ده حقهم علينا قال الله جل جلاله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب المودة بنحبهم بنحبهم من كل قلوبنا بنحب سيدنا الحسين حب ما فيش زيه في الدنيا بنحبه لأن سيدنا النبي كان بيحبه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بحبه وبنحب سيدنا الحسن حب لا يقل عن حب سيدنا الحسين بنحب السيدة فاطمة أمهم وسيدنا علي أبوهم كحبهما أو أشد قال البيت كلهم كده بنحبهم يا جماعة بنحبهم ولازم نكثر من ذكرهم والدعاء لهم عشان مش ما يجوش يلعبوا بيك ويبقى هم بس اللي بيجيبوا سيرة آل البيت لا نحن أولى بآل البيت منهم نترضى عنهم وندعو لهم اللهم ارض عنهم وأعل درجاتهم اللهم وارفع درجاتهم في الجنة اللهم اجعلهم مع حبيبك محمد في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم والحقنا بهم على الإيمان الكامل اللهم ولا تفرق بيننا وبينهم في القيامة احشرنا في زمرتهم اللهم وإنا نسألك أن تجمعنا بهم في الجنة هو ده حبهم الشرعي المشروع لكن مسألة ان انت تروح القبر وتتمسح بالقبر لا يجوز لا يجوز يبقى حاجتين في تبرك شركي ان تعتقد ان شيئا ينفع او يضر بغير اذن الله اثنين تبرك بدعي انك ما تعتقدش انه بينفع ويضر تعتقد انه بينفع ويضر باذن الله ان ربنا جعل فيه بركه وهو ربنا ما جعلش فيه بركه يبقى بدعه ما ثبتش عندك بالدليل القطعي الصحيح ان فيه بركه يبقى دي بدعه تبتدع فلا تتبرك الا بما ثبت شرعا ان فيه بركه من الله سبحانه وتعالى انتهينا من موضوع البركه بقى كده خلاص هو كان معايا حاجات كتير اقراها قرايه سريعه ها اسمحوا لي ولا ادخل في العقيده اقراها قرايه سريعه أه حلوه قوي دي كانت هتفوتكم حاجات حلوه برضه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينه فاشتد الجهد زي اللي احنا فيه اليومين دول الاسعار غاليه والبطالة كتير ومش عارف أقول ولا ما أقولش أنا عايز أوجه رسالة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رحمه الله إن أقول له إذا كنت أنت بتفتح باب السياحة ل وأنا ما اتعودتش إن أنا أعمل كده بس لعل الرسالة دي تطلع على اليوتيوب حد يرميها له على موقع بتاع الرئاسة يشوفها يمكن إذا كنت أنت بتفتح باب السياحة لبتوع إيران عشان السياحة واقفة والبلد مش عارف دخلها كام في السياحة فأنا بقول لك إن ربنا جل جلاله قال لسيدنا النبي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وكانت ثروة مكة قائمة على السياحة الدينية كانت مكة قا... اقتصادها قائم على السياحة فربنا قال لهم اوقفوا السياحة دي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فبقول لك إذا كانت السياحة وقفت والبلد مضروبة ما التمسش إصلاح الاقتصاد بمعصية الله ورسوله وإنما التمس إصلاح الاقتصاد بطاعة الله ورسوله ما التمسش إصلاح الاقتصاد بقرض البنك الدولي الربوي ولا إصلاح الاقتصاد بسياحة الإيرانيين وإنما التمس إصلاح الاقتصاد بقرارات ترضي الله فينزل الله البركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بتطبيق الشريعة يا دكتور محمد قال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هناكل من تحت رجلينا لو طبقنا شرع الله وقمنا بحق الله واتقينا الله فلذلك بقول نصيحة لوجه الله اللهم بلغت اللهم فاشهد اقفل كل باب من جهة إيران اقفله تماما زي ما كان مقفول عيب قوي أن يكون السابق وهو على غير هدى كان قافل الباب ده ثم يأتي السني فيفتح هذا الباب لا يصح منك هذا وهذه نصيحة أقولها لوجه الله أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل و بس كفايه الشاهد ايه غلى السعر لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلع راسك ليه البس طاقية بيضة يا ابني عشان السعر يرقص قول لي السعر يرخص بالطاقية البيضة عم الشيخ أقول لك السعر يرخص ببركة الله وأنت لا تدري أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هناكل من تحت رجلينا لو طبقنا شرع الله وقمنا بحق الله واتقينا الله فلذلك بقول نصيحة لوجه الله اللهم بلغت اللهم فاشهد اقفل كل باب من جهة إيران اقفله تماما زي ما كان مقفول عيب قوي أن يكون السابق وهو على آه غير هدى كان قافل الباب ده ثم يأتي السني فيفتح هذا الباب لا يصح منك هذا وهذه نصيحة أقولها لوجه الله أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل و بس كفاية الشاهد إيه غلى السعر لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلع راسك ليه البس طاقية بيضة يا ابني عشان السعر يرقص قول لي السعر يرخص بالطاقية البيضة عم الشيخ أقول لك السعر يرخص ببركة الله وأنت لا تدري آه كيف تنزل البركة لعلها بتطبيق سنة واحدة مش قالوا قبل كده ان كان الصحابة بي- بيحاربوا وبعد كده فوجئوا ان ال- الاعداء بيلعبوا و- و- وضخمين فقالوا احنا ناسيين سنة ايه قالوا السواك السواك السواك جريوا على شجر موجود قطعوا الشجر وقعدوا يسوكوا يسوكوا يسوكوا العدو شافهم قال ده بيسنوا اسنانهم هياكلونا فجريوا وهربوا فانت ما تعرفش انهي سنة اللي ربنا يكتب لك بها النصر ليلتكم فل صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غلى السعر قالوا يا رسول الله سعر لنا قال الله هو المسحر الله هو آه، يعني اللي يقول لك الغلاء ده فاكر الغلاء ده ظاهرة عالمية خطبت انا خطبه في الموضوع ده كده وكانت ايام بقى ال- التزنيق وكنت بخطب في مسجد آه، في ولاء ابو العيله قدام الاذاعه والتلفزيون قدامهم على طول فخطبت فطلع صاحبنا قال لي يا عم انت بتقول ايه هو الراجل امبارح بيقول الغلاء ظاهره عالميه وانت صبح تقول له الله هو المسحر فاحنا بنقول الحق واللي يرضى يرضى واللي يسخط يسخط نبتغي رضا الله ان الاسعار بيد مين بيد الله عز وجل لما تغلى الأسعار الله هو الذي أغلاها وما ترخص الله هو الذي أرخصها غلت سعره بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم وكلوا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة وإن البركة في الجماعة جماعة إيه بقى؟ لا أصل في ناس بي- بيحرجوا لما نقول أهل السنة والجماعة يقول لك شوف بيتكلم بيقول الإخوان يا جماعة أهل السنة والجماعة دول حاجة الجماعة دي جماعة الإمام جماعة الخليفة خليفة المسلمين الخليفة الممكن ده معنى كلمة أهل السنة والإيه والجماعة الجماعة هنا بمعنى التجمع على الطعام لما أنا أنا شفت بيوت ساعة الغداء كل واحد ياخد طبقه ويدخل أوضته وبيوت غلابة في ناس تقف تاكل على ترابيزة المطبخ أنا عايزكم أيها الربانيون مش أنتوا معانا برضو أنا بحبكم في الله أيها الربانيون اوعى تعمل كده وتسمح في بيتك إن ده يتعمل لازم تتفرش البساط على الأرض قول لي طب سفرة معلش عشان ما- رجليا بتوجعني ما بينفعش نقعد على الأرض ماشي سفرة ما جراش حاجة كل على سفرة ما جراش حاجة مش حرام بس شد البساط على الأرض وحط الأكل وتتجمع العيلة كلها الأم والأولاد والأب اقعدوا افطروا مع بعض تغدوا مع بعض تعشوا مع بعض آه، الوقت اتأخر بس هقول لكم حاجة ظريفة حصلت لي ال- السفرة اللي فاتت دي آه، ربنا بيكرمني أحيانا كده وتروح الصحة ملخبطة آه، آه، ف- فلخبطت معايا كده فراحوا شايليني موديني موديني لواحد دكتور دكتور آه، آه، آه، آه، مش مسلم دكتور آه، ألماني فعجيب ان الدكتور ده اللي مش مسلم الالماني قال لي اهم حاجه استعاده ضبط المصنع والله قال لي كده قلت له انهي زرار دي بس عشان التليفون عندي عربي قال تظبط الساعه البيولوجيه بتاع الجسم زي ما ربنا خلقك انك تنام بالليل وتصحى الفجر ما تنامش تاني وتخرج الفجر للشارع تشم الهواء بتاع ربنا وتفطر الساعة 6 الصبح تتغدى الساعة 2 الظهر تتعشى الساعة 8 مساء وما تاكلش تاني بعد الساعة 8 الكلام ده دين ديننا زي بيقول لك كده انك انت ترجع على الفطره مرة تانية انك انت تحصل لك بركة صلاة الفجر وقت الصبح بارك الله لأمتي في بكورها زي ما اقول لك كده ان كتير من الناس بيصحى الصبح يصلي الفجر وي- نص تغميضة وعشان يرجع ينام تاني ما يفتحش عينيه جامد لو حد جه يكلمه "شش، خليني نايم انا بحلم اصحى لازم تصحى وتفوق الصبح وتشم الهواء وتفتح رئتيك قال ان الهواء بتاع الصبح ده لما يدخل الرئتين بيغسل ال- الشعب الهوائيه زعمه قد يكون احنا ما بنأمنش الناس دول لكن انا بتكلم في دين دلوقتي الدين كده زمان ايام ما كان الفلاح بيصحى الفجر ويخرج ببهائمه الى حقله في الصباح ويرجع قبل غروب الشمس كانت البهايم فيها بركه البهايم النهارده البركة في الجماعة ودي بنقول إنها من أنواع التربية إعادة دور الأسرة البيت الأب قاعدين كده على الغداء أو على الفطار ويبص في وش ابنه مالك ما ماليش عيب محدش يقول لأبوه ما ماليش استرجاع الأصول زعلان يا أبي عشان أخويا شد الطبق من أمامي أو تعبان عندي صداع طب تعالى أما أرقيك أو بطني بتوجعني طب نقرأ على شوية مية الفاتحة وننفذ فيها ويشربها إلى آخره أب قاعد يلاحظ ولاده حنين وأم قاعدة بتوكل زوجها قدام ولادها عشان تبين للبنت ازاي تتعامل المرأة مع زوجها وتحترم زوجها وتكبر زوجها وتوقره الى اخره الجلسة دي اجتمعوا على الطعام اجتمعوا على الطعام اوعى تقول لاولادك ان ربنا قال قبل ان يقول كلوا قال انظروا رجعها في سورة الأنعام قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه قبل قوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قبل ما يقول كلوا قال إيه انظروا فقبل ما تاكلوا قول له بص يا ابني الخياره دي لونها ايه والطماطمايه دي لونها ايه اهم دول طالعين من ارض واحده واتسقوا بميه واحده ايه اللي خلى دي حمراء ودي الله شوف شوف يا ابني شوف يا ابني النعم اللي احنا فيها قدامك بيض وجبنه وفول وطعمية الله أكبر اللهم بارك احمد ربنا يا ابني وتعلمه بعد ما يخلص أكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي علم ولادك وتعلم انت انك انت تكثر ان البركة في الجماعة فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة ومن خرج عنها المدينة يعني رغبة عما فيها ابدل الله به من هو خير منه فيها ومن أرادها بسوء المدينة أذابه الله كما يذوب الملح, الملح في الماء وعن عائشة اسمعوا برضو الحديث الجميل ده ده فعلا ليلتنا بركة إن شاء الله شوية أحاديث فيها بركة عن عائشة رضي الله عنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا بعد ما مشي شوي السيدة عائشة كانوا خيموا في مكان وهم راجعين المدينة وانا بقول لك الكلام ده عشان تعرف قدر السيدة عائشة اللي هم بيقولوا فيها كلام وحش أسأل الله أن ينتقم ممن أساء إليها اللهم العن من لعنها اللهم انتقم ممن آذاها اللهم انتقم ممن سبها وكل من أعان على ذلك آه سيد عائشة كانوا نزلوا في مكان وبعدين ارتحلوا فلما قربوا على المدينة بتحسس كده على صدرها ما لقتش القلادة القلادة بتقولوا عليه ايه؟ آه احنا عندنا في الفلاحين نقول فرع لكن الناس دول ما يعرفوش يعني ايه فرع بيقولوا عليه كوليه كوليه كده بتلبسه في رقبتها ما لقتوش فقالت يا رسول الله يا رسول الله احيانا النساء بيعملوا كده آه تقول لك في مصيبه حصلت شوفي اللي جرى ايه الخاتم ماله مش لاقياه طب انا هعمل لك ايه انا بقول كده صراحه يعني لكن سيدنا النبي صلى عليه لما قالت له مش لاقياه قال لهم ايه انزلوا صلى الله عليه وسلم قال لهم انزلوا استنوا هنا فاناخ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا راح حط دماغه في حجرها رضي الله عنه بالله عليك واحدة النبي يحط دماغه في حجرها ويموت ورأسه على صدرها وانت تقبل فيها كلام ازاي بس فثنى رأسه في حجري راقدا فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلاده حبست الناس في قلادة لا ايه يعني مضاع الكلية نفس ايه المشكلة تعادي الناس كده كل واحد مستعجل عايز يدخل المدينة يرجع لأهله راجعين من سفر حبست الناس في قلادة قالت فبي الموت لمكان رسول الله وقد أوجعني قالت أنا عايز أصوت بس ماسكه نفسي هموت واقول اي بس سيدنا النبي فين في حجري فانا سكت وقد اوجعني ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد ما هو لما قالت له مش لاقيه العقد قال ايه انزلوا هنا نزلوا هنا ما فيش ميه يدوروا ميه مفيش ميه طب الصلاه عايزين نصلي مفيش ميه فنزلت آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم وليست هذه أول بركتكم الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بركة وولاده بركة أهي من أسيد بن حضير سيد عائشة كانت بركة على الأمة اقرأ كلام استدراك السيدة عائشة على الصحابة ازاي صححت لهم معلومات رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف أنه آه استطاع أن ينقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البركة أيها الإخوة الصدق في البيع والشراء خلي بالكم أنا كنت عايز أقول ماذا يمحق البركة أحيانا يبقى البيت فيه بركة وبعدين حد من البيت يموت تذهب البركة تمحق البركة أنا كتير قلت لك يا مصطفى سري إن الرزق اللي بيجي لك ده أنت مش عارف ده رزق مين يمكن أنت بتدي أمك كل كم يوم عشرين جنيه الرزق ده عشان العشرين جنيه دول ربنا بيرزقك بس عشان تديها ال 20 جنيه يوم ما تقطع وتقول معلش انا عندي ظروف الاسبوع ده تحرم بركه الرزق فالبركه آه مما يمحق البركه ودي دايما بعلمها لاولادي واصدقائي اللي حواليا لا تغير عادتك مع الله فيغير الله عليك وكون انا متعود ان كل شهر اطلع كذا يبقى اتفضل كل الناس بصت عليك يا عم اشرف رايح فين خليكم معايا خليكم بص عليا بص عليا الله يخليك ان شاء الله تكسب يا ابو نضاره يا ابو نضاره يا بص عليا انا بحبكم في الله خليكم معي آه يا رب ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اللهم ادم علينا سترك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم نعو... اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ال... من اسباب محق البركه الكذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما من أسباب محق البركة الطبع عشان كده قلت إن الواد ده كان فاتح حتة صغيرة كده في البيت عنده بيعمل فيها شنط ربنا وسع عليه شوية راح واخد حتة تحت السلم كده عمل فيها الشنط ربنا وسع عليه كمان شوية خد محل طمع قال لك لا انا عايز افتح مصنع بدا خد الفلوس من فلان وفلوس من فلان وفلوس من فلان وفلوس من فلان اجر مكان لا لا اشترى مكان بدا ياخد فلوس الناس الناس دي عايزه ارباح بدا ياخد من ناس ويدي ارباح ويديها ارباح لناس بدا الشغل ما يغطيش لان هو جاب لنفسه عربيه وجاب لنفسه شقه واتجوز الثانيه بدا يلبس طاقية ده لده محقت البركة محقت البركة ليه لأنه طماع واللي اداله الفلوس طماع لأن اللي اداله الفلوس شافه بيكبر فطمع وهو نفسه طماع خد فلوس الناس طمع ومع الطمع تمحق البركة نصيحتي ليك وأنا اخوك الصغير انا اخوك الصغير نصيحتي ليك معاك جنيه اشتغل بجنيه معاك 10 جنيه اشتغل ب 10 جنيه ما معكش اشتغل عند الناس لا تستلف ولا تعمل جمعية ولا تشتري بالتقسيط ولا تشغل فلوس حد اللهم استرنا وارزقنا حسن الخاتمة اوعى تموت مديون الدليل على موضوع الطمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضيرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه خدته بنفس طيبة راضي ربنا رزقك خمسة جنيه رضا الحمد لله وروح أنام في بيتنا رزقك عشر جنيه الحمد لله بركة إن الله أدب عبده المؤمن أدبا حسنا إذا أوسع عليه أوسع وإذا قدر عليه ضيق ربنا رزقنا عشرة ناكل بعشرة رزقنا خمسة ناكل بخمسة ما, رزق ما فيش نجوع نجوع نمشي على قدنا الطماع بقى ربنا رزقه عشرة عايز مية مية عايز ألف ألف عايز مليون إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال كنا نع... قال عبد الله بن مسعود كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فطلب الماء ففقد الماء فقل الماء قال اطلبوا فضلة من ماء اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل البركة في سورة البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة على الريق أمثل الحجامة وفيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيهن البركة وعن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من سريد فقال كلوا من حواليها آه قال كلوا من حواليها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها فإن البركة تنزل في وسطها آه إخوتي أنا أحبكم في الله آه لا خلاص كده كفايه الليله دي بس عايز آه التبرع للمسجد آه ما حدش يقوم من مكانه وعايز كلكم بلا استثناء يلا في فين الصناديق يا عمرو مروا بين الناس وهم قاعدين كده زي ما هم قاعدين فين معاذ وفين محمد ويحيى عبد الرحمن كل واحد ياخد صندوق ولموا بنفسكم قال الله جل جلاله قال الله جل جلاله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة فأنا آمركم بالصدقة أن تتصدقوا للمسجد ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكم أنا بقول ما فيش حد يقوم ولا يخرج إلا ما أحط جنيه نص جنيه ربع جنيه خمسين قرش خمسة جنيه ألف جنيه عشرة آلاف جنيه مليون جنيه كل اللي انت هتط... و... و... و... وتبرع اللي يقول لي اتبرعت قبل كده اتبرع تاني اتبرع مره واثنين وثلاثه ما اذا انفق العبد زوجين نودي من ابواب السماء يا عبد الله هذا خير زوجين يعني مرتين فتصدقوا انا قاعد اهو عشان اشوف في الاخر ه- كام ار- ارجع لورا يا شيخ سيد حط اه أنا- مين ال- الراجل ده ما مدش ايده مد ايدك يا بربع جنيه ما يجراش حاجه الجنيه اللي انت هتروح بيه هتلاقي واحد يروحك ان شاء الله تصدقوا تصدقوا ارمي من فوق ارمي ارمي ارمي من فوق احدف امشي خش جوه هش لا انا عايزكم تقعدوا و- ونجمع وانتوا قاعدين عشان هدعي لسه هدعي اقعدوا اجلسوا هدعي اجلسوا اقعد يا ابو احمد ربنا يهديك ويتوب عليك ويهديك ويتوب عليك يا رب عمرو ما تبرعتش طلع انت من جيبك حاجه يا عمرو هات يا ابني اما تبرع انا كمان حط حط كله حط كله املى الصندوق يا عم أبو العوف. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تصلي وتسلم وتبارك على النبي محمد واله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم لك الحمد على انك رضيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك ان تسبل علينا سترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اللهم انا نعوذ بك من هتك الستر اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا واعطنا ولا تحرمنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وسع ارزاقنا وارزاق المسلمين بالحلال اللهم انا نسالك ان ترزقنا البركه في ارزاقنا والبركه في اعمارنا والبركه في اقوالنا واعمالنا اللهم انا نسالك البركه في الايمان اللهم انا نسالك البركه في الايمان اللهم املا بيوتنا خيرا وبركه واصرف عنا اذى شياطين الانس والجن اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا رب استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وعافنا واعف عنا اللهم بارك لكل من تصدق في هذه الليله اللهم بارك له في صحته وفي اهله وماله وولده وبارك له في ايمانه وبارك له في اعماله اللهم تقبل صدقاتنا في خير الصدقات اللهم انفعنا بها يوم نلقاك وثقل بها موازيننا اللهم اجعلها تطفئ غضبك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم انا نسالك ان تجعلها صدقه جاريه لبناء بيتك واجعل فيه بركه وارزقنا منه رزقا حسنا في فعل الخيرات يا رب العالمين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خير هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من من مدرسة الربانية نتحدث
رباني